السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم اما بعد تخيل لو انت في مستشفى مجانين كل اللي فيها يا دكاتره وممرضات يا مجانين الدكاتره لابسين ابيض والممرضات ابيض والمجانين لابسين اي حاجه بقى المجنون ممكن يلبس اي حاجه تخيل قامت حريقه فجاه في المستشفى الدكاتره والممرضات كلهم جروا من باب والمجانين جروا من باب تجري ورا مين قبل ما حد منكم يجاوب يا جماعه احنا جرينا ورا المجانين الرسول عليه الصلاه والسلام العاقلين الرسول والصحابه والسلف جروا على الاخره والناس جرت على الدنيا احنا جرينا ورا الناس على الدنيا ليه هوليود عملت فيلم غباء في غباء ليه هوليود عملت الفيلم ده ما الفيلم ده بيتصور في الواقع من معظم الناس بنجاح منقطع النظير العاصي غبي اللي بعيد عن ربنا غبي اللي مش راضي يتوب غبي مش عايز يفهم مش عايز يستجيب لرسائل ربنا سبحانه وتعالى الذكي الوحيد في الدنيا ده هي كلها هو اللي طايع ربنا سبحانه وتعالى هو اللي عبد ربنا سبحانه وتعالى الشيطان قال لربنا لاحتنكن ذريته هسوقهم عارف يعني ايه الاحتناك لما الواحد يركب فوق الحمار ويلجمه ويسوق الحمار يمين يمين شمال شمال هخليهم متسقين يا رب هخليهم فرجه يا رب هخليهم مضحكه يا رب مش ده اللي عمله مع الشباب مش ده اللي عمله مع الشباب دلوقتي غباء في غباء يا جماعه للاسف الشديد اللي ينزل في الواقع دلوقتي ويشوف المعاصي من معظم الناس يفتكر الكلمه دهيت احنا احنا بنضحك على جحا ليه جحا لما هو وابنه ركبوا الحمار الناس قالوا لهم حرام عليكم قاموا هما الاثنين شايلين الحمار والناس ضحكت بنضحك على جحا ليه ما احنا شلنا الحمار ربنا ادانا الدنيا عشان تبقى حاجه نركبها نوصل بيها ليه ما اداناش الدنيا عشان نشيلها ونحطها في فاتورات ازاز ونحطها في البنوك لا يا جماعه ربنا ادانا الدنيا عشان نوصل بيها احنا شلنا الحمار اوعى تكوني بتشيل الحمار اوعى تكون شلت الحمار الا ما تضحكش على جحا بعد كده بنضحك على جحا ليه جحا لما وعد فلوسه في الضلمه راح دور عليها في النور بدور عليها في النور ليه يا جحا عشان يمكن الاقيها عشان اشوف احنا يا جماعه لما السعاده وقعت مننا رحنا ندور عليها في النوادي والقهاوي وال... والمصائل السعاده في الجامع السعاده وقعت مننا في الجامع بنضحك على اللي اشترى الترماي ليه ليه هو هو هو في هو اللي اشترى الترماي بنضحك عليه ليه هو في حد يملك الترماي هو في حد يملك رزقك وامنك في حد يملك حياتك وضرك ونفعك واقف على باب المخلوق ليه متذلل له ليه يا اللي اشتريت الترماي بنضحك على المغفلين ليه يا جماعه كل شويه العالم يغني العالم يغني مفيش مره العالم يصلي مفيش مره العالم يتوب ويرجع لربنا سبحانه وتعالى بنضحك على المغفلين ليه كان في احد ال احد ال الناس في المنوفيه سواق تاكسي واحد لابس ابيض فابيض كده ووقور و... وركب جنبه فقال له المشوار الفلاني فهو ماشي لقى واحد بيشاور له قال له توديني كذا يا اسطى قال له ماشي اركب ففتح الباب القداماني جاي يركب فسواق بيقول له ايه يا عم ما انت شايف الراجل قال له راجل ايه يا عم انت شارب حاجه ولا ايه وقام رازع الباب وماشي بعدها بشويه واحد تاني بيوقفه قال له توديني المشوار الفلاني قال له ماشي اركب ركب فتح الباب القداماني جاي يركب قال له ايه يا عم الحاج راكب قال له حاج مين يا عم انتوا بطلوا بقى اللي انتوا قاعدين تشربوه ده وقام رازع الباب وماشي فالراجل بيقول له هو محدش شايفك ولا ايه قال له انا ملك الموت وربنا بعتني ليك عشان ربنا بيحبك انت بالذات وانت قدامك فرصه انك انت عند الجامع اللي جاي ده تنزل تصلي ركعتين بعدهم هقبض روحك على طول الراجل طلع يصلي ركعتين خلاص ملك الموت بقى نزل لا لقى ملك الموت ولا لقى العربيه بتاعته ممكن واحد لما يسمع القصه دي يضحك على الراجل بتضحك عليه ليه احنا ابليس ضحك علينا اكتر من الراجل ده ضحك عليه يا جماعه ابليس عامل للشباب غسيل مخ يا شباب ابليس عامل للكثير من امه محمد دلوقتي غسيل مخ بنضحك عليهم ليه درس الليله هدفه ان انك اوصل لك رساله ان القضيه بس مش جنه ونار بس ده القضيه ان اللي بيعصي ربنا ده غبي لو انت رحت تزور واحد صاحبك في المستشفى دخلت لقيته في اوضه الدكتور قال لك وانت داخل خد بالك ده لسه له 3 ايام ويموت ده كلام الطب والله على كل شيء قدير دخلت متوقع انه ماسك سجاده الصلاه وبيصلي لقيته مشغل التلفزيون على كليب وجايب مجلات قذره وقاعد يدخن تقول عليه ايه مجنون اهو اللي بيعصي ربنا اجن منه لان الراجل ده قالوا له بعد ثلاث ايام انما اللي بيعصي ربنا ما هوش عارف ممكن بعد ساعه يقابل ربنا اللي خد سندوتش اللحمه الخروف المتعفن واتحط عليه الكاتشب والمايونيز وكله وشرب الدنيا شرب الجدي الاسك اللي النبي قال عليها جدي اسك يا جماعه الشاب اللي يخاف من الالتزام احسن اصحابه يتريقوا عليه غباء كان في ملك اتولد له طفل ففرح جدا وبعد كده حصلت مشكله الطفل بودن واحده ودن واحده ازاي يا جماعه الوزراء ابني ما يطلعش معقد نفسيا نعمل ايه قالوا له نقطع ودن كل طفل في القريه يكبروا كلهم القريه كلها بودن واحده خلاص ما حدش عقد ابنك بعد سنين القريه كلها بودن واحده ليه واحد زينا كده بودنين يزور القريه داخل الاطفال زفوه ابو ودنين اهو ابو اتنين اهو اهو الراجل ده بقى لو لما سخروا منه قام رايح قطع ودن عشان ما يترقوش عليه يبقى مجنون ولا لا غبي يبقى غبي الشاب اللي خايف يلتزم احسن اصحابه يتريقوا عليه يا ابني انت ابو ودنين يا ابني هم اللي بودن واحده يا ابني انت ابو ودنين يا ابني اللي بيحب الدنيا الممثله اللي عندها 90 سنه لغايه دلوقتي ولسه ماسكه في جزمه الدنيا بتبوسها وكل شويه تتجوز جديد عايزه تقنع الناس انها لسه صغيره وما عندهاش 70 سنه ولا 90 سنه ولا حاجه والدنيا قاعده تديها بالجزمه اللي بيحب الدنيا ده غباء يا جماعه لما واحده تقول لابنها اشوفك دكتور قد الدنيا الدنيا الرسول قال عليها جناح بعوضه اشوفك دكتور قد جناح البعوضه قول اشوفك بطل اشوفك داعيه اشوفك مجاهد اشوفك في الفردوس الاعلى يا رب اللي بيحب الدنيا يا جماعه عامل زي اتنين سافروا امريكا وعندهم مشوار في برج في الدور 400 فلقوا الاسانسير عطلان قالوا نطلعها على رجلينا فطلعوا طلعوا طلعوا خلاص عند الدور 350 واحد قال للتاني انا عندي ليك خبر حلو وخبر وحش قال له ايه الخبر الحلو وايه الخبر الوحش قال له الخبر الحلو ان احنا قطعنا 350 دور قال له والوحش قال له ان مش ده البرج اللي احنا عايزين نروحه يعني يا جماعه مش ده البرج اللي احنا طالعينه مش دي سكتنا اصلا احنا اهل اخره مش اهل دنيا الزاني غبي غبي لو واحد قالوا له اجمل فتاه في الدنيا ايه في الاوضه دي بس بعد ما تقع في الزنا الاوضه اللي بعدها هتولع عليك نار لو وافق ما هيولع عليه قبره نار اللي بيحب اللي بيحب حب حرام غباء يا جماعه من الجمل اللي الواحد بيفطس على روحه من الضحك لما يسمعها لما المغني طلع يعيط قدام الناس ويقول لهم ولا مني دخلت الجنه ولا ببعد ولا بتهنى يخرب بيت شيطانك الله يهديك امال انت ايه اللي مخ... يا ابني لما انت في الورطه اللي انت فيها دي امال يا ابني انت مكمل في السكه السد دي ليه ايه اللي ماشيك فيها احد الناس اتضايق من مراته ومراته اتضايقت منه فبدا يشيط على النت يدور على واحده يتكلم معاها اتعرف على بنت جميله جدا يعني قالت له انها جميله وقالت له ان هي و- وحبها جدا وحبته جدا وبداوا يتكلموا مع بعض بس عما خدوا ميعاد من بعض كانت بقت مشكله كبيره خدوا الميعاد من بعض بعد فتره من المقابل من المقابلات عبر الشاتنج و- ويوم ما راح يقابلها لقاها مراته لقاها مراته والله يا جماعه الدنيا احنا ما بنضحكش ع- احنا يا جماعه ما نضحكش على في مستشفى المجانين لان الدنيا دي تحولت الوقت لشبه مستشفى المجانين تلاقي الراجل تدخل فندق من الفنادق الخمس نجوم في المصايف ولا حاجه تحس انك دخلت مستشفى مجانين الراجل لابس حته مايوه كده ولا شورت كده وماشي فرحان بنفسه قوي يا عم الحاج عيب يا جدو عيب يا جدو اللي انت عامله في نفسك ده وطبعا اذا كان رب البيت بال فال يعني اللي وراه بقى هيبقوا ايه بقى مراته وبناته واولاده هيبقوا ايه يعني عم الحاج ماشي وكل الشله وراه يعني على نهجه ان شاء الله يعني يا جماعه غباء والله يا جماعه المرابي غبي المرابي غبي اللي يقول لك ده ارباح بنوك ده مش مش ربا يعني احنا لو جبنا خنزير دهناه بني وكتبنا عليه خروف يبقى خلاص يا جماعه كفايه تقليد اعمى المغني اللي طلع مش لابس تيشيرت ولا حاجه ولابس زلايه في صدره ومطلع البوم جديد نفس الصوره لمغني عالمي عاملها تقليد وخلاص من الحاجات اللي موتتني على روح من الضحكه ما عرفتها ان نوبل اللي على اسمه جايزه نوبل للسلام هو اللي اخترع الديناميت اللي حول الحروب من قتلى بالعشرات الى قتلى بمئات الالوف احنا بنقلد وخلاص لما تروح لواحد يقول لك انت عايز عربيه موديل ايه يقول لك انا عايز الحمراء اللي بتلمع يا ابني حمر يا ابني ما فيش حاجه اسمها حمراء بتلمع كام CC الموتور بتاعها امكانياتها full options ولا لا الحمراء اللي بتلمع لانه شاف واحد ماسك الحمراء اللي بتلمع كان واحد معاه شيك في مليون جنيه بمليون جنيه وشلن بيبرق رمى الاثنين كل الناس جرت على الشلن يا ابني الورقه هي اللي لها قيمه الاخره اللي لها قيمه عايزين الشلن وده يقتل ده عشان الشلن وده يذبح ده عشان الشلن مش عايزين يفهموا ما هماش عايزين يفهموا مش عايزين يترجموا الرسائل زي احد اصحابنا يعني يعني كان لينا ناس اصحابنا يعني الله يرحمه كان ركب قدام مع واحد وهو مسافر فحصل حادثه مات في نص الطريق كان اللي راكب قدام رجع ورا واللي راكب ورا رجع طلع قدام وحصل حادثه اللي قدام مات فواحد صاحبنا بيحكيها لشاب عشان يتوب ومتاثر قوي بيقول له انت اتعلمت ايه من الموقف ده اتعلمت ايه قال له اتعلمت ما اقعدش اركب قدام بعد كده يعني انت اللي انت اتعلمته انك ما قعدتش تركب قدام انا بحكي يا جماعه غباء في غباء مش عايزين نفهم يا جماعه منظر الفراخ واحنا قاعدين ندبح فيها لما جت انفلونزا الطيور طب انفلونزا الطيور دي اصلا بسبب ذنوبنا يعني انفلونزا الذنوب الفراخ مالها الفراخ ذنبها إيه؟ دبحناها ليه نزلنا على الفراخ ندبح فيها ليه يعني اغبى دكتور اللي يعالج العرض ما يعالجش المرض احنا قاعدين نعالج في العرض ما نعالجش في المرض يا جماعه عايزين عايزين زي مشكله العنوسه كده يا بنات العنوسه ال3 مليون اللي ما اتجوزوش لسه بعد سن الجواز بسبب الذنوب توبوا لربنا وشوفوا اشتغلي في الدعوه وانكري المنكرات بتاعت البنات وشوفي ربنا يكرمك ازاي شوفي ولكن اي حل الا التوبه اي حاجه بنفترضها الا التوبه يعني ممكن تلاقي اب منزل مع بنته عرض خاص لفتره محدوده اللي هيتجوز بنت هيدوله اربع علب شامبو معاها مثلا ممكن الموضوع ده نوصل له انما انه يقول لها توبي لا توبي لا يا جماعه يا اخوانا عايزين عايزين نفوق يا جماعه ال- ال- اللي عايز يتجوز واحده متبرجه ده غباء والله العظيم غباء بعد يومين بيتجوزها ومبهور بيها بقى وفرحان يلاقيها خارجه بقى ايه مستحميه مثلا كده بقى وايه ولفه شرايا يقول لها ايه ده حبيبتي ايه يا حبيبي في ايه انت مش كانت عينيكي ملونه قبل الجواز ده كانت عدسات يا حبيبي طب انت مش كنت بيضه ده كان كريم اساس طب انت كنت طويله ده كان كعب 11 سنتي طب شعرك كان طويل ده كان بوستيج طب كان ناعم ده كان الفرد اللي انا كنت بعمله كل اسبوع مرتين طب انت انت مش عاجبك ولا ايه يا حبيبي لا عاجبني خلاص اروح فين المتبرجه يا جماعه المتبرجه ده قمه الغباء والله انت بتتبرجي ليه عشان تتجوزي واحد صاحبنا دخل على شله اولاد وبنات قال لهم يا جماعه بالله عليكم قولوا لي انت لابسه كده ليه قالت له style حلو وانت عشان اتجوز بصراحه انت تقبل تتجوز واحده متبرجه قال له لا يمكن انت تتجوز واحده مش محجبه لا يمكن انت تتجوز واحده مش محجبه قال له انا ممكن احب ابص لها انما ما اتجوزهاش ابدا وانت ابدا وانت البنات بقى وشها قلب الوان هم دول اللي انتوا عاملين كده عشانهم تلاقي البنت قلبه امه لا اله الا الله ولابسه لبس غريب يا بنت ايه اللي انت بتعمليه ده ومقومه الدنيا ومقومه البيت وتاخد فلوس من ابوها وتنزل تعمل شعر عند الكوافير وتجيب موديلات وتنزل وتلبس كعب عاليه يا بنت انت بتعملي ايه وساعتين قدام المرايه وساعتين حمام خرب الزبادي على وشها وحمام كريم قبل ما تنزل يا بنت انت بتعملي ايه اللي انت بتعمليه ده ايه يا بنت الجنازه حره والميت عريس كل ده عاملاه عشان تتجوزي ايه عشان في الاخر تتجوزي الجنازه حره والميت عريس والله يا جماعه غباء في غباء الزلازل اه ده قشره ارضيه يا ابني ده ذنوب لا ذنوب ايه الاعاصير ده شويه هواء قلبوا يا عم تيار بارد وتيار سخن يا جماعه ده ذنوب يا جماعه دي ذنوبنا الشباب اللي قاعد يجري ورا الكوره ومستني كاس العالم الجاي يا ترى اللي هيكسب الدنمارك اللي سبوا النبي في الجرايد ولا فرنسا اللي عذرتهم في الجرايد بتاعتها يا ترى اللي هيكسب انجلترا اللي جت مع امريكا تضرب العراق ولا اسبانيا اللي عملوا محاكم التفتيش للمسلمين انت لسه بتحبهم انت لسه بتلبس فانيله هولندا بعد ما قالوا هنحرق المصحف انت لسه بتحب ادجارد وروبن و... وفان ستراي ولسه بتتابعهم انت لسه بتلبس الفانيله بتاعت الرابط انت لسه لغايه فان ستراي انت لسه لغايه دلوقتي بتسلم سلام ال niggers بتقلد الامريكان اللي بيضربونا في كل حته انت لسه لغايه دلوقتي ما فهمتش بيكرهوك قد ايه وبيعادوك قد ايه لغايه دلوقتي لسه بتقلدهم وبتسمع اغانيهم الاجنبيه وبتسمي الاسماء الاجنبيه وبتلبس فانيلات عليها اسمائهم الاجنبيه لسه لغايه دلوقتي هنفوق امتى يا شباب هنفوق امتى يا جماعه هنفوق امتى هنرجع لربنا امتى انا عايز اقول لكم حاجه يا شباب عايز اقول لكم حاجه ان الشيطان عايز يخلي العاصي في الدنيا مضحكه ومتساق وفرجه ومجنون ولكن مش دي المصيبه المصيبه انه زي ما بقى مضحكه في الدنيا هيبقى مضحكه في الاخره ترضى تبقى مضحكه في الاخره ترضى تبقى فرجه يوم القيامه ترضى تبقى متساق يوم القيامه ازاي ازاي يعني يعني الموضوع مش على قد الدنيا لا زي ما كان مضحكه في الدنيا هيبقى مضحكه في الاخره شوف ربنا بيقول للعصا ايه ربنا اللي يسخر منه شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه ان شجره الزقوم اللي بتنبت في قاع جهنم اللي اتسقت من الحميم اللي طالعه من نبته جهنم اللي صديد اهل النار مغرقها المرار بتاعها النقطه الواحده منه تمرر ميه الارض كلها طعام الاثيم فطار وغدا وعشاء كل الوجبات كالمهل زي الزيت المغلي يغلي في البطون انسان من جوه بيغلي انسان من جوه ش... ش... يعني ركبوا له غلايه في قلبه وقاعده الغلايه شغاله ليل نهار كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم تخيلوا جسمه كله بيغلي بيغلي من جوه ومن بره خذوه خذوه فاعتلوه الى سواء الجحيم لافظع حته في جهنم كلها بيسلط النار عليه فيها ثم صبوا فوق راسه من عذاب الحميم ادوا دش كده دش هادي كده يهديه من الحميم صبوا فوق راسه ذق انك انت العزيز الكريم مضحكه بقى مضحكه في الاخره سخريه في الاخره يا جماعه المؤمنين يسخروا منهم ويضحكوا عليهم ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار انا عايزك تركزي معايا انا عايز اقول لكم يا جماعه ان مسلسل غباء في غباء ما بينتهيش في الدنيا زي ما كنت زي ما كنت العصام متساقين في الدنيا بيتساقوا في الاخره وبيضحك عليهم ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا لنا الجنات حق والقصور حق والنعيم حق والذهب حق والحور حق والانهار حق والنصر لوجه الله حق فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا لقيتوا السلاسل حق والزقوم حق وقاع جهنم حق والحميم والصديد والغزلين وردغه ردغه القبال حق لقيتوا كل العذاب ده حق قالوا نعم مضحكه الكل بيضحك عليهم حتى الملائكه ويوم نحشرهم جميعا ثم يقول للذين اشركوا مكانكم مكانكم دي عارفين عامله زي ايه عارفين لما قهوه يحصل فيها خناقه ويمسك الناس في في خناق بعض يقوم يجي البوليس يقول مكانك انت وهو يعني الاثنين ماسكين في خناق بعض فرجه ربنا سايبهم يبقوا فرجه يوم القيامه زي ما كان فرجه في الدنيا بالسكسوكه والسوالف والدوجلاس والبنطلون اللي متسقط اللي عاملينه اصلا في الغرب للشواذ عشان الشواذ يتعرفوا في الغرب شباب المسلمين احفاد معاذ وسلمان وعمار وصهيب يلبسوه يا الهي والتيشيرت القصير اللي اللي مش واصل لغايه حرف البنطلون والسلسله والحظاظه والفندامه وال... ايه إيه ده؟ انت رايح فين زي ما كنت زي ما كان فرجه في الدنيا يبقى فرجه يوميها ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم كل واحد يقف مكانه فض الاشتباك فزيلنا بينهم ف- زيلنا اللي هو فض الاشتباك ما بين الاثنين وقال شركاؤهم ما كنتم ايانا تعبدون هنالك تبلو كل نفس ما اسلفت كل واحد هيعرف ساعتها حقيقه اللي كان بيعمله كل واحد ساعتها هيعرف الحقيقه غباء في غباء عايزين المسلسل ده ينتهي يا جماعه زي ما كان متساق في الدنيا يبقى متساق في الاخره وسيق الذين كفروا الى جهنم الى جهنم تخيل واحد متساق لجهنم متساق ازاي ازاي خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه الاول غلوه الاول اربطوا ايديه في رقبته وبعد كده سلسلوا جسمه كله وجرجروه على وشه ثم الجحيم صلوه صلوه يعني قلبوه على كل ناحيه مش صلوه صلوه قلبوه على كل وش عشان كل ناحيه في جسمه تتعذب ثم في سلسله ذرعوها سبعون ذراعا فاسلكوه دخلوها من فمه تخرج من دبره يقعد يتقلب بيها في عذاب جهنم كله انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم محدش هيعرفك شله الانس مش هتعرف اي حد ساعتها كل اللي بيتعذب محدش هيعرف حد متساء وثق الذين كفروا الى جهنم زمرة بتوع المخدرات مع بعض وبتوع البنات مع بعض وبتوع الزنا مع بعض وبتوع الجواز العرفي مع بعض وكلما القي فيها فوج بيتزقلوا بالافواج في النار والعياذ بالله كل ما فوق يترمي الزنا يترموا يتسالوا بعد كده العصايه الم ياتكم نذير مضحكه بقوا مضحكه يوم القيامه بقوا بقوا كل اللي عايز يضحك بيضحك عليهم اللي عايز يسخر بيسخر منهم وسيق الذين كفروا سيق متسائين زي البهائم الى زي ما كان الشيطان سيقهم في الدنيا يتساقوا في الاخره الى جهنم زمرة حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها تخيل لو باب كده زي الابواب الالكترونيه بيتفتح كده ايه ده المنظر الرهيب ده وقال لهم خزنتها ألم يأتكم آه مش سمعتوا ولا إيه زي ما كان مجنون في الدنيا يبقى مجنون في الآخرة زي ما كان غبي في الدنيا إن المجرمين في ضلال وسعر سعر يعني جنون يا جماعة بيتجنن بيفقد عقله لما يغمس غمسة في النار يصعد فيقال هل فقت نعيما قط يقول لا والله يا رب بيفقد ذاكرته بيفقد مخه في ضلال يفضل في النار يدور على اي منفذ انا عايز اهرب يعني لو ولاها المس... يعني ربنا يعافينا لو قامت حريقه في مكان الواحد فيه تخيل كده انا ههرب منين كان فينا باب اجري من الباب ده الباب يوصل لباب الباب يوصل لطرقه اجري منين اهرب منين النار محوطه بالمكان كله اعمل ايه ده قاعد يجري ليل نهار يدور على منفذ في النار في ضلال مش عارف يوصل لسكه متاهه سراديب جوه سراديب جوه ابار جوه وديان نار ومقفول عليه زنازين ومحبوس فيها والعياذ بالله يهرب فين ويروح فين في ضلال وسعر جنون زي ما كان فرجه في الدنيا يبقى فرجه في الاخره زي ما كان فرجه اه يتفرجوا عليه المؤمنين ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون يقعدوا يتريقوا على الملتزم والملتزمه في الجامعه واذا مروا بهم يتغمزون شايف بنطلونه اللي مصره شايف النقاب اللي هي لابسه عامله زي من الخيمه وهي ماشيه واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين اما شويه الارهابيين دول عملوا النهضه شويه حمايل دول مضحكه واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون الفكر والعقل بقى ايه التطرف والفكر الارهابي ده فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون فرجة بقوا فرجة بقوا يوم القيامة فرجة عشان كده ربنا بيقول وما ربك بظلام للعبيد لما هيتفرجوا على عذابهم المؤمنين يوم القيامة هيحسبوا ان خلاص دول ب- ده, ده, ده, ده يا رب يتعذبوا العذاب ده كله ليه ربنا قال لهم اوعوا تفتكروا ان ظلمتهم باللي هم عملوه حتى اهل النار بيتفرجوا على بعضهم ياتي رجل في النار يدور كما يدور الحمار في الرحى تندلق اقطاب بطن بطن اتفتحت وامعاء اندلقت وماشي زي البهيم متساق من امعائه يلف في الراحة في جهنم فيجتمع إلي أهل النار ما هذا بقى فرجة حتى عند أهل النار نفسهم يا شباب الغبي العاصي غاب ليه العاصي غاب لانه خسر الدنيا وخسر الاخره وخسر ربنا وافتكر ان الرزق بيد غير ربنا وخاف من غير الله العاصي غاب لانه خسر الدنيا والاخره العاصي غاب لانه ما فهمهاش صح ولا حسبها صح والمطيع ذكي ليه المنقبه ذكي ليه المنق... المنق... المنتقمه اهل السنه اذكياء ليه لانه كسب الدنيا وكسب الاخره لانه فهمها صح لانه حسبها صح لانه عارف طريق ربنا صح لانه خفاز بكل حاجه كسب كل حاجه خد سعاده الدنيا وراحه البال وجنه الاخره ليه يا جماعه ليه المطيع ذكي يا اخت زكيه الذكيه اخواتنا الملتزمات يا زكيه الذكيه عايزين عبقريتك تطلع لنا في الايام الباقيه من رمضان عايزينك تكسري الدنيا في الايام الباقيه من رمضان عايزين الذكاء بقى عايزين دماغنا تشتغل بقى يا شباب عايزين بقى عايزين الذكاء بعد غباء في غباء يبقى ذكاء في ذكاء بعد معصيه في معصيه يبقى طاعه في طاعه عايزين حياه الطاعه بقى انا عايز ذكائك ذكائك يطلع في توبه لربنا الليله انا عايز ذكائك يطلع في ختمه مصحف الايام الجايه احسبها صح افهمها صح اكسب الدنيا والاخره انا عايزك تحسبها ازاي تكسب كل حاجه ازاي تكسب رضا ربنا وسعاده قلبك وراحه بالك وحب الدنيا كلها وحب طوب الارض ليك انا عايزك تحسبها صح انا عايز نبقى اذكياء ونرجع لربنا يا جماعه وغباء في غباء يتحول الى ذكاء في ذكاء يعني بختم لكم بالمنظر اللي الواحد لما بيشوفه على الارض مرمي يقعد يضحك منظر علبه السجاير مكتوب تسبب السرطان ويشتروها عملوا لهم بعد كده صوره رئه فيها سرطان واشتروها بعد كده صوره واحد عنده سرطان نايم في المستشفى واشتروها مش عايزين يفهموا مش عايزين يفهموا مش عايزين يعرفوا ايه اللي بيحصل مش عايزين يترجموا اللي بيحصل مش عايزين يترجموا الرسائل الربانيه مش عايزين يرجعوا ليك يا رب مش عايزين يرجعوا والبنت تخرج متبرجه يا عم الحاج بنتك ماشيه كده ليه امها تقول دي كتكوته دي كتكوته كتكوته صغيره دي بنت الكتكوته يا شيخ يا ست حرام عليك الكتكوته مين وراجل يقول انا بنت ب 100 راجل الراجل متجوز عرف يا عم الحاج واحنا مش داريين الراجل مضيع امه محمد واحنا مش داريين تيجي تكلمه يقول لك كلمها انا اللي اكلمها امال انت بتعمل ايه بتخاف على ابنك من شويه هوا وهو بالليل نايم ومش خايف عليه من النار لو طلع الرحله اللي طلعها ولا نزلت باللبس اللي لابساه عايزين نخاف يا جماعه على الاخره عايزين نبطل مسلسل بقى عايزين نبطل مسلسل غباء في غباء في حياه بعض العصاه اللي بيعصوا ربنا سبحانه وتعالى عايزين لما مستشفى المجانين المجانين يجروا من الناحيه دي نجري احنا ورا الناس العاقلين عشان ننجو في النهايه اللهم تب علينا لنتوب اللهم تب علينا توبه ترضى بها عنا تب علينا توبه ترضيك اللهم اهدنا اللهم ارزقنا الرشاد يا رب العالمين اللهم انا نسالك الهدى والرشاد والسداد اللهم زوج الصالحين بالصالحات والصالحات بالصالحين اللهم اهد شباب المسلمين اللهم اصرف الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم تب على عصاه المسلمين اللهم اخرج منا دعاة وداعيات وعبادا وعابدات ومجاهدين ومجاهدات وعلماء وعالمات اللهم اذن لدينك ان يسود واذن لشرعك ان ينتصر اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى برحمتك يا ارحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا